أمسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اخواني في الله تخيلوا لو واحد من الناس دخل عليه لص في بيته راجل وسط اولاده وسط مراته وسط اهله ووسط احبابه دخل عليه لص سرق منه ألف جنيه وذبح اولاده وقتل مراته وقتل كل احبابه بعد كده عرفوا يقبضوا على هذا اللص الراجل رايح في المحاكمه بتاعه اللص ديت يشوف هيتعاقب بايه الراجل اللي سرق منه ال1000 جنيه وذبح عيلته وذبح اولاده فوجئ ان كل الجلسه انت سرقت ال1000 جنيه ولا لا انت ايه قولك في التهمه المنسوبه ليك بسرقه ال1000 جنيه كل الجلسه ناجل الجلسه للمره الجايه عشان نشوف فيه شهود على انه سرق ال1000 جنيه ولا لا الراجل ده هيبقى احساسه ايه واولادي اولادي اللي اتقتلوا ومراتي واحبابي وعيلتي كلها اللي ماتت 1000 جنيه ايه 1000 جنيه هي دي الجريمه اللي عملها هو ده نفس الاحساس اللي الواحد بيحسه لما بنشوف محاكمه الرئيس السابق يا اخوانا وكل الاسئله اللي موجهه اليه انت عملت ايه في الفلوس اللي اتاخدت والفلوس اللي ما اتاخدتش فلوس ايه يا اخوانا يا اخوانا ده واحد عطل شرع ربنا 30 سنه ده واحد منع شرع ربنا 30 سنه ده واحد حكم بغير ما انزل الله 30 سنه هي ايه الجريمه يا مصر هو تعطيل شرع ربنا مش جريمه يا اخوانا احنا عايزين نفوق ايه الجريمه الكبيره ايه اعظم جريمه ايه اعظم حاجه مهمه بالنسبه لنا تخيلوا لو واحد نزل اشترى بدله ب 3 4000 جنيه تكون غاليه جدا ولا ب 10000 جنيه ونزل في الشارع وقال للناس انا رئيس جمهوريه انتحل صفه رئيس جمهوريه وبدا يتكلم انا امرت وانا كلفت الوزير الفلاني وانا عملت خمس دقايق والناس كلها تكشفه ولما يتقبض عليها يتحاكم بتهمه انتحال صفه رئيس جمهوريه هيتحاكم بايه وهياخد عقوبه شكلها ايه اهو اللي بيقدم للناس شرع غير شرع ربنا اللي بيدعو لاي شريعه علمانيه ولا ليبراليه ولا يساريه اي شريعه غير شريعه ربنا ده بينتحل صفه المشرع الاعظم ده بينتحل صفة ملك الكون ده بينتحل صفة السيد الحاكم للكون كله الله سبحانه وتعالى اذا كان اللي انتحل صفة رئيس جمهورية عقوبته أليمة امال اللي انتحل صفة اله ده عقوبته شكلها ايه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 23 سنة يقول للصحابة قال الله قال الله قال الله معقول يا اخوانا بشر يقعد 23 سنة لو الكلام ده مش قاله ربنا ينتحل صفة اله بيتحدث للبشر من غير ما حدش يعرفه اذا كان اللي انتحل صفة رئيس جمهورية حاجة مخلوق اتكشف في خمس دقايق يعني عايز اقول ايه عايز اقول ان الكلام ده كلام ربنا عايز اقول ان المصحف ده قرآن ربنا عايز اقول ان الشرع ده شرع ربنا آية عجيبة جدا في كتاب ربنا ايه وقفت الواحد وهو بيبص للي خايفين من شرع ربنا دلوقتي وهو بيبص للناس اللي مرعوبه احسن الشريعه تطبق دلوقتي ايه عجيبه جدا وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي فما لهم ما لهم عن التذكره معرضين ولا في دماغهم كانهم حمر مستنفره اسمع فرت من قسوره يعني ايه فرت من قسوره يا جماعه ده دي الايه اللي بتشخص اللي احنا عايشين فيه يعني ايه فرت من قسوره قسوره من القصر والجبر والقهر والخنق عشان كده الاسد سموه قسوره ليه لانه بيقهر الفريسه عشان كده يا اخوانا الرماه اللي ماسكين السهام سموهم قسوره ليه لانهم بيقهروا الفريسه بالرمي قسوره من القصر والقهر يعني ايه فرط من قسوره فاكرين ان شرع ربنا قسوره فاكرين ان شرع ربنا جاي يخنقهم ويقصرهم ويقهرهم ويكبت حرياتهم ويأيد لذاتهم فاكرين ان شرع ربنا قسوره عاملين زي تخيلوا طالب داخل اول يوم في المدرج كده في كليه لسه اول يوم يروح الجامعه فقعد في المدرج مش عارف حد فبدا يبص كده لقى جنبه شاب ظريف ولطيف ووسيم وجميل وبيضحك وشكله كده الدنيا ما عندوش اي مشكله فيها فبدا يتعرف عليه اتعرفوا على بعض اتبسط قوي ان بقى له صاحب ففي اخر اليوم الجامعي بيقول له تعالى اوصلك بالعربيه قال له عربيه عربيه ايه قال له انا عندي عربيه تعالى اوصلك بالعربيه قال له عربيه ايه مش العربيه دي اللي بتطير وبنركبها واحنا رايحين نحج في السعوديه قال له يا عم ده دي الطياره قال له طياره مش الطياره دي اللي بتنونو وتحب السمك قال له يا عم طياره ايه اللي بتحب السمك ده دي القطه قطه مش القطه دي اللي بتزقر في الغابه وتفترس الغزلان يا عم ده ده الاسد يا عم انت جننتني انت طير اهو يا اخوانا الراجل الشاب ده مشكلته ايه انه تصوره عن كل حاجه في الدنيا غلط تصوره عن كل حاجه غلط اهو الشاب ده تصوراته الغلط عن كل حاجة هتفسد عليه دنيته بس ماشي انما المشكلة اللي بيسعى لشرع غير شرع ربنا تصوراته الغلط هتوديه جهنم والعياذ بالله تصوراته الغلط هتفسد له دنيته واخرته تصوراته الغلط هتضيع له مصيره فرط من قسورة اللي شاف شرع ربنا قسورة اللي شاف دين ربنا قسورة الشاب اللي شايف الالتزام قصر وقهر وخنقة البنت اللي شايفة الحجاب قصر وقهر وخنقة صاحب مصنع الخمور وصاحب السينما وصاحب محل الديجي اللي خايف من الشرع احسن يبقى قصر وقهر وخنقه فرط من قسوره وهو شرع ارحم الراحمين يا جماعه يا امه محمد مصر تقدر تعيش من غير نيل يا نهار ابيض ده تبقى صحراء طب الارض تقدر تعيش من غير شمس لا يمكن ده تبقى بركه متعفنه طب يا اخوانا الجسم يقدر يعيش من غير روح ده يبقى حته حاجه متعفنه دي تاكلها هو بالظبط كده ما نقدرش نعيش من غير شرع ربنا لا يمكن يا جماعه ده لو مصر عاشت من غير نيل والجسم عاش من غير روح والارض عاشت من غير شمس لا يمكن نقدر احنا نعيش من غير شرعك يا رب حاكمنا اليك يا رب استسلمنا لشرعك يا رب أسلمنا لقوانينك يا رب عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله شرع ربنا يا إخوانا اللي خايفين من الدين على الدنيا يا للنكت يا للفكاهات خايفين من الدين على الدنيا هو صنع الدنيا غير الدين هو نجح الدنيا غير الدين من أعجب ما قرأت يعني وانا ببحث في قصة سيدنا ادريس عليه الصلاة والسلام وبحاول لما ببحث في قصة نبي ان انا اشوف تاريخ الارض تاريخيا في كتب التاريخ بعيد عن قصص الانبياء في القرآن والتفاسير تاريخيا الكرة الارضية كان شكلها ايه مع النبي ده ايامها كان شكله ايه والارض كان شكلها ايه عشان اشوف النبي ده عانى قد ايه النبي ده واجه الواقع قد ايه سبحان الله العظيم وانا ببحث في قصة سيدنا ادريس فوجئت ان سيدنا ادريس جه قبل ما يبقى على الكره الارضيه اي حضاره بشريه سيدنا ادريس بعث في مصر في الصعيد في صعيد مصر المكان اللي طلعت منه اول حضاره في البشريه الحضاره الفرعونيه ادريس ما بداتش الحضاره الفرعونيه غير بعده بحوالي 200 سنه يعني ايه يعني الحضاره البشريه ما بداتش اصلا غير بعد نبي من الانبياء ادريس هو اول واحد تكلم في الطب ادريس هو اول واحد علم الناس الفلك ادريس هو اول من خط بالقلم عليه الصلاه والسلام رفعناه مكانا عليا يعني يا اخوانا الدنيا دي صناعه الدين اصلا سيدنا محمد قبل ما يجي الجزيره العربيه كانت احقر منطقه على وجه الارض كلها جه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بقت اعظم حضاره يا جماعه احنا خايفين على الدنيا من الدين من شريعه ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا لما بتقرا الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول للصحابه لما الام حضرت ابنها اترون هذه طارحه ولدها في النار لله ارحم بعبده منها اللي ارحم بينا من امنا لما ينزل لنا شرع هيبقى رحماته شكلها ايه لا ده شرع ربنا في حدود ويقول لك اقطع ايد السارق ويقول لك القصاص قصص مين يا اخوانا لو جراح دخل زي دوديه التهبت لو اتثبت هتنفجر وهتسمم الجسم كله وهتموت الجسم كله الجراح دخل فتح البطن وشال الزايده واحد واقف اتفزع ايه ده انت ازاي تعمل كده انت ازاي جالك قلب تفتح بطن البني ادم ازاي جالك قلب تشيل حته منه هو ما هوش عارف ان الحته دي لو اتثبت هتسمم الجسم كله ان الايد الحرامي ده اهي ايد النصاب ده اهو لو اتثبت ايد البلطجي ده اهو اللي راعب الدنيا كلها لو اتثبت هتسمم البلد كلها هتسمم الدولة كلها مش عارف الرحمة اللي في الامر ده درس الليلة درس الليلة مسؤولية في رقبتي تجاه شرع الله درس الليلة امبارح اديت خطبة الجمعة عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى وكان كل الخطبة فرت من قسورة عن شرع ربنا اللي الناس فاكراه قسورة النهاردة وانا بجهز عشان اكمل تفسير سورة مريم قصة زكريا وقصة يحيى حسيت ان انا تعبان يا اخوانا مش قادر انا من الانتخابات بتقرب بعد ايام اللي باب الترشيح هيتقفل والناس مش منتبهه لخطوره القضيه والوجهاء ورجال الاعمال الملتزمين وعلماء الطب وال... والدنيا الملتزمين في الطار الاسلامي مش راضيين يرشحوا نفسهم والناس مش واخده بالها على المعركه الخطيره معركه نصره الشريعه الاسلاميه في الانتخابات القادمه حسيت ان انا تعبان هو شرع ربنا يتنصر بخطبه الجمعه حسيت ان انا مش هقدر النهارده اتكلم غير عن شرع ربنا حسيت ان شريعه ربنا التزام في رقبتي ورقبه كل داعيه بيدعو الى الله انه يسير القضيه عند كل مكان بيروحه ورقبه كل واحد يقدر يرشح نفسه وبيتخاذل لان شركته شغلاه ومناصبه يا عم ده مجلس الشعب ده خدمات و... وامور صعبه وناس عايزاك يا جماعه شريعه الله سبحانه وتعالى من ينصر شرع الله درس الليله رساله رساله رساله لمين الرساله اللي بيقول اقنعني اقنعني ان الربا مش في مصلحتي ولا اقنعني هو اقنعني ده افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب هو ايه يؤمنون ببعض الكتاب دي مصلحتي اللي في مصلحتي هاخده واقول انا مؤمن بيه واللي مش في مصلحتي ماليش دعوه بيه ده هو هو كل شرع ربنا في مصلحته بس هو متهيأله كده ربنا قال ان هم بيدخلوا جهنم باشد العذاب ليه لان المؤمن ما بيقولش اقنعني اقنعني يعني ايه يعني اقنعني ان هو في مصلحتي مصلحتك يعني امريكا لما طبقت شرع ربنا في تحريم الربا بتاع البنوك وجعل الفوائد صفر يبقى امريكا اسلمت يعني ايطاليا لما طبقت شرع ربنا في إباحة الطلاق يبقى إيطاليا أسلمت لا ده مصلحتهم اللي بيمشي ورا المصلحة ده ملوش دعوة بالدين يا إخوانا الدين سمعنا وأطعنا إنما اسمعوا إنما دي أقوى أداة حصر في اللغة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا اقنعني أن يقولوا ربنا ماله مال السياسة ان يقولوا اللي عايز يبقى اسلامي يبقى اللي عايز يبقى علماني يبقى ان يقولوا سمعنا واطعنا ادي دماغ وادي دماغ دماغين اول صوره نزلت في كتاب ربنا جاب الدماغين دماغ ودت صاحبها جهنم ودماغ رفعت صاحبها الاهليين دماغين واحد بسبب دماغه وفتنته بدماغه ضيع مصيره كله وواحد تاني بسبب دماء الدماغ برضه بسبب الناصيه دهيت وصل لربنا سبحانه وتعالى ازاي الدماغ الاولانيه والعياذ بالله دماغ ابو لهب وابو جهل ناصيه كاذبه خاطئه دماغه اللي ودته في داهيه ديت وفاكر ان هو مفتون بدماغه ومفتون بت... ب... ب... بتفكيره ربنا قال ان هو سيدعو الزبانيه وهيرميه في جهنم والعياذ بالله طب الدماغ الثانيه كلا لا تطعه واسجد راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بتسجد لربنا ناصيه النبي وهو بيحطها على التراب لربنا انا ورا امرك يا رب انا يا رب انا سمعنا انا تبع سمعنا واطعنا يا رب واسجد واقترب كل ما هتنزل راسك لربنا كل ما هتطلع في درجات الجنه اكتر يا اخوانا القضيه قضيه في غايه الخطوره رساله درس الليله رساله رساله لشعب مصر كله الواحد بيحزن وبيستغرب اما يلاقي الناس زعلانين من الحكومه ليه خدوا قرار اقتصادي غلط لا لا لا لا القرار بتاع امبارح سياسيا ده غلط لا لا لا قرار ايه يا اخوانا يا اخوانا احنا قضيتنا الوقت في قرار سياسي وقرار اقتصادي قضيتنا احنا عاملين زي واحد مراته عملت الرز شايط وقام حريقه في البيت فمسك مراته يزعق لها فالناس بتجري بتقول له في ايه انت بتزعلها عشان الحريقه ده بيزعلها عشان الرز شاط والحريقه يا جماعه احنا احنا زعلانين عشان قرار اقتصادي غلط والشريعه مش متطبقه وشرع ربنا معطل ده اول قضيه اي حد عايز يحكم البلد دي اول سؤال ليه هتطبق شرع ربنا النقطه دي اخطر نقطه في الدرس بتاع النهارده اخطر نقطه انت هتقيم مرشح مجلس الشعب بناء على ايه هتقيم اي حاكم بيحكمنا دلوقتي مجلس او غير مجلس اي وزاره اي رئيس حكومه اي مرشح رئاسه هتقيموه بناء على ايه عايزين نقيم اي حاكم الوقت لمصر او اي حاكم هيرشح نفسه نقيمه بناء على ايه هتطبق شرع ربنا قبل ما نتكلم في السياسه والاقتصاد قبل ما قال لا ولو خدنا اعظم اقتصاد ودخلنا النار النار كسبنا ايه لو خدنا اعظم اقتصاد وخسرنا الجنه كسبنا ايه عامله زي الصلاه كده يوم القيامه ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه اول حاجه الصلاه عملت ايه في الصلاه يا رب ده انا كنت طيب وقلب عملت ايه في الصلاه يا رب ده انا زكيت وطلعت صدقات عملت ايه في الصلاه يا رب ده عملت ايه في الصلاه هو ده اللي احنا هنعمله مع اي حاكم اي انسان مجلس حاكم رئيس وزراء حكومة مرشح مجلس شعب مرشح لرئاسة جمهورية هتطبق شرع ربنا ده انا هعمل اصلاحات اقتصاديه وسياسيه هتطبق شرع ربنا ده انا هنزل للناس واعمل مجمعات استهلاكيه باتمان مخفضه هتطبق شرع ربنا ده انا هبقى واحد زي زي بقيه الناس مدني زي ناس هتطبق شرع ربنا هو ده السؤال الاولاني يا شعب مصر اول حاجه نقيم بيها اي حد هيطبق الشريعه ولا لا دي اخطر نقطه في الرساله لشعب مصر النهارده ولكل الشعوب الاسلاميه النقطة الرسالة اللي بعد كده رسالة للمتباطئين في نصرة الشريعة المتباطئين التاجر الكبير اللي مش عايز يرشح نفسه الأستاذ الكبير اللي مش عايز يرشح نفسه الواجهات الدنيوية الملتزمة اللي مش عايزة ترشح نفسها الطيارات بتاعتنا اللي نايمة في المطارات دي ما بنشوفهاش غير في ال في ال في الأعياد الرسمية ده إيه؟ الطيارات دي مش هتطلع على إسرائيل غير لما شريعة ربنا تتطبق الطيارات دي مش هتطهر المسجد الأقصى غير لما شرع ربنا يتطبق يا جماعة رسالة رسالة لكل واحد قلبه ملهوف على شريعة ربنا رسالة لكل ملتزم وملتزمة لكل واحد غير على حرمات ربنا اللي بتنتهك في بلدنا ليل نهار أول رسالة ليهم لما الصحابي سعد بن الربيع لقى النبي عليه الصلاة والسلام في خطر في أحد قال للأنصار إيه قال لهم لا عذر لهم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف انا بقول لكم كلكم الليله لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرف زي بالظبط يا اخوانا ابو طلحه لما وقف يفدي النبي برقبته ويقول للنبي عليه الصلاه والسلام في احد نحري دون نحرك يا رسول الله تيجي في رقبتي وما تجيش فيك انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام هو ده شعار درس الليله وهو ده عنوان درس الليله النهارده الخطر مش على النبي النهارده الخطر على شريعه ربنا عشان كده شعارنا في حياتنا الفتره ده اهي نحري دون نحرك يا شرع الله نحري دون نحرك يا كتاب الله نحري دون نحرك يا قانون الله نحري دون نحرك يا مبادئ الشريعه الاسلاميه هو ده هو ده اللي لازم نعيش عليه موشة ديان يوم 6 يونيو لما راح على حائط المبكى لما احتلوا بقى كل فلسطين ووقف يقول محمد مات خلف بنات احنا عايزين نقول لهم محمد ما ماتش عليه الصلاه والسلام وخلف رجاله هيوروكوا ولكن امتى لما نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى اه لو نعرف خطورة البعد عن شرع الله اه لو نعرف خطورة الحكم بغير ما انزل الله انا مش هكلمكم عن اللي تركوا الشريعة لا انا هكلمكم عن خطورة ترك جزء واحد من الشريعة لا انا هكلمكم عن ترك خطورة ترك مثقال ذرة من شرع ربنا سبحانه وتعالى انا هكلمكم يا اخوانا يا اخوانا سيدنا يحيى عليه الصلاه والسلام نبي ذبح ذبح بسبب جزئيه من جزئيه من جزئيه من الشريعه مش ذبح عشان وثن ولا عشان ده ذبح فصلت راسه عن جسمه عشان حكم زواج الراجل من بنت اخته هيرود الملك اليهودي الظالم عايز يتجوز سالومي بنت اخته وده ما ينفعش ده محارم ما ينفعش وقف سيدنا يحيى بالحق ذبح عشان ايه عشان جزء صغنن من فصل من باب من ابواب الشريعه الاسلاميه هو دين ربنا رخيص يا جماعه دين ربنا غالي دين ربنا يستاهل عمرنا وحياتنا كلها زكريا ويحيى اتذبحوا في يوم واحد او اتذبحوا في وقت واحد عشان زواج الراجل من بنت اخته عشان جزئيه من الشريعه الاسلاميه زكريا في سوره مريم مش كنا بنقول هو بيقول لربنا ولم اكن بدعائك رب شقيا انا لولا الدعاء كنت شقيت يا رب ده الدعاء ده حته من الشريعه ومن الدين امال يا زكريا عليه الصلاه والسلام اللي سابوا الشريعه كلها امال اللي عطلوا الشريعه كلها يعيشوا في شقاء قد ايه اذا كان جزء من الشريعه لو سيبناه نعيش في شقاء يا اخوانا ابو بكر الصديق اقام اكتر من 100 حرب بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام اه عشان المرتدين مين اللي قال عشان المرتدين ما كانش الكل مرتد ولا المعظم كان مرتد امال المعظم كانوا ايه مانعي زكاه بس بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا وبيعملوا كل حاجه وبيطبقوا الحدود انما الزكاه لا يعني ايه جزئيه واحده من الشريعه غابت ابو بكر مرضاش الصحابه دمهم سال قد ايه عشان جزئيه من جزئيات الشريعه الاسلاميه في اكتر من 100 معركه نعرف ده لما ندخل في سوره المائده ونشوف بني اسرائيل وهم داخلين في التيه 40 سنه الناس فاكره يا اخوانا ان بني اسرائيل دول فجروا عشان كده دخلوا في التيه انهم كسروا كل الخطوط الحمراء في الدين عشان كده دخلوا في التيه عارفين بني اسرائيل 40 سنه في التيه ليه بني اسرائيل في ال 40 سنه دي كانوا مطبقين التوراه كلها يا نهار ابيض بني اسرائيل كانوا محكمين الشريعه امال التيه 40 سنه ليه عشان امر واحد من اوامر شريعه ربنا ما رضوش بيه ادخلوا الارض المقدسه لا انما كل حاجه مطبقينها كل الشريعه التوراتيه مطبقينها ايه ده عشان جزئيه من الشريعه 40 سنه تيه ما انت ما انتش عارف بقى الجزئيه دي بتعمل ايه تبص كده في سوره الاعراف الليله هتلاقي القصه بتاعه التيه جت الاول بتاعه اليهود وهم بيتمردوا على شرع ربنا سبحانه وتعالى ومش راضين بش... مش راضين بحكم واحد بس انما باقي الشريعه مطبقينها شويه وتلاقي قصه تانية من الانهيار بقى درجه تانية انهيار اللي هي قصه اصحاب السبت اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اصحاب السبت دول عملوا ايه بقى هو جزء اتكسر من الشريعه بعد كده عايزين يكسروا حاجات تانية عايزين فوائد بنوك عايزين حاجات بقى ايه نعمل حاجات كده بيتقال عليها حرام نعمل ايه مش عارفين نكسرها بداوا يتحايلوا يتحايلوا انهم يصطادوا السمك بتاع يوم السبت ده ازاي فبدا بدا اصل الشريعه عامله زي حبل انت لما بتشد حته بتكسرها بيجي لك اللي بعدها تشد يجي لك اللي بعدها الانهيار مستمر ومتواصل لما كسروا نقطه في شرع ربنا سبحانه وتعالى المرحله الثانيه في قصه اصحاب السبت ان بداوا يدخلوا في التحايل على شرع الله يا نهار ابيض ده مصيبه لسه مرحله ثالثه انهيار القصه اللي بعدها بلعام بن بعوراء نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها العالم الكبير اللي اشتغل اللي حصل العلم عشان يصطاد بكرسي عشان يتعين بيه في موقع من مواقع الدولة عشان يدي فتاوى غلط ويعملوه مش عارف ايه عشان يعني ايه يعني مش بدأوا يحتلوا على الشرع ده بدأوا يستعملوا الشرع حيلة عشان ياخدوا الدنيا بقى الشرع سنارة يتصاد بكرسي بقى علم الدين سنارة يتصاد بيه فلوس بقى الشرع سنارة يتصاد بيه شهرة شايفين الانهيار يا جماعة عشان كده اللي بعدها على طول اللي بعد الثلاث قصص دول والانهيار ده ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ليه خلاص جهنم ربنا في آخر قصة وفي آخر مرحلة انهيار قال ولو شئنا لرفعناه بها كان الشريعة دي هترفعه أعظم مليون مرة من كل اللي خده لما باعها كان هيترفع رفعة رهيبة في الدنيا قبل الآخرة ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هواه هنتبع إيه شرع ربنا ولا هنتبع هوانا أنا عايز أقول لكم معلومة غريبة جدا يعني الواحد فوجئ لما وجدها في كتب التفاسير إن اليهود فئة من اليهود يعني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ان هي تسلم مقابل طلب واحد بس ايه الطلب ده طائفة من اليهود دول كانوا بني النضير دول دول عايزين يسلموا مقابل ايه ان ما يطبقش عليهم الحدود ما يطبقش لما حد يقع في الحدود بني قريظه تقع في الحدود ما يطبقش عليهم الحدود النبي عليه الصلاه والسلام رفض يا دين ربنا كله يا ما ينفعش يا أمة محمد ربنا بيقول لك ادخلوا في السلم كافة في الإسلام كله من أوله لآخره أهل الباطل والغرب عايزين إيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك بعض يعني إيه يعني الدين يوصل زي الوقت كده المهم القلب المهم الأخلاق المهم الطيبة المهم اللي, اللي, اللي جوه المهم اللي المهم هو الدين بقى مهم ومش مهم هو الدين بقى مهم ومش مهم احنا وصلنا للدرجه دي ازاي اللي بيحاربوا شريعه ربنا ديت ويقول لك علمانيه وليبراليه ويساريه واشتراكيه وديمقراطيه يا اخوانا هو الاسلام وهو القران فيه الغني عن كل شيء لما الصلاة في أثر من الأثار لما الصلاة العبد بيضيعها يعني بيصليها غلط مش بيسيبها بتلف في خرقة وتلقى في وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني الناس دي مش خايفة يوم القيامة شريعة ربنا تقول لها ضيعكم الله كما ضيعتموني ما هماش خايفين ان الشعب اللي ضاع شرع ربنا الشرع يقول له ضيعك الله كما ضيعتني يا جماعة خطورة لا خطورة ان احنا نسيب جزء ده كل جزئية من الشريعة بتتساب بعقوبة يعني ايه بعقوبة يعني لما الناس بتبعد عن شرع ربنا كله في عقوبة لما قوانين الشريعة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع بتعطل في عقوبة لا لا لا لا لا لا لا ده كل جزئية بعقوبة كل جزئية بعقوبة ايه الدليل على كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع معايا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها حتى اتكسرت حته بس اتكسرت الا ابتلاهم الله بالاوجاع التي لم تكن في اسلافهم والطاعون يعني ايه استخدموا صحتهم في المعصيه ربنا ابتلاهم في صحتهم بالامراض وما منع قوم الزكاه ده جزئيه ثانيه اتكسرت الا منعوا القطره من السماء مفيش مطر ولولا البهائم لم يمطروا يعني ايه مفيش مطر والدين كمان ملوث 2.5% من فلوسنا كانت تحمينا من تلوث الميه وتلوث الهواء وتلوث المجتمع بالبلطجه ولكن الناس ده عقوبه طيب وايه كمان وما وما طفف الناس او كما قال عليه الصلاه والسلام وما طفف الناس في المكيال والميزان او وما بخسوا المكيال والميزان الا ابتلوا بجور السلطان وشده المؤونه والسنين يعني ايه سل- حاكم حرامي يسرق فلوس الشعب وعيشه غاليه يبقى العيد ودخلت المدارس اكبر موسم طلاق في البلد ليه هم اللي طففوا في المكيال والميزان كل جزئيه بعقوبه يا جماعه اسمعوا وما حكم امراؤهم الوزراء والمحافظين والحكام والمجلس الحاكم كل ده وما حكم امراؤهم بغير ما انزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم زي البترول بتاع الب- البلاد كده بتاعت الدول الإسلامية الغرب بياخدوها بإيه 50 دولار ولا 100 دولار ويصدروها لنا منتجات بآلاف الدولارات يعني إيه بنت- بنتنهب وإحنا مش حاسين بس ده الحاكم هو اللي عطل الشريعة ده الحاكم هو ال- الأمراء هم اللي عطلوا الشعب كله اتحاسب لأن الشعب كله وقف وسكت فالشعب كله اتسرقت ثرواته من الأجانب والغرب امال الخمسه ايه بقى الخمسه دي بتاعتي وبتاعتك وبتاعتك الخمسه وما عطلوا كتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال لها مش ديت الامراء اللي حكموا بغير ما انزل الله اللي فاتت لا ده دي الامراء لما حكموا بغير الشرع انما الخمسه دي الشعب لما كسر اوامر الشرع وما عطلوا كتاب الله وسنة رسول الله الا جعل الله بأسهم بينهم يعني يبقوا وحوش ما انتش عارف تعامل حد ده بينهبك وده بيسرقك واخوها بيسرق ورثها واخوه بيسرقه الدنيا بقت وحوش يعني ايه يا جماعه هو احنا معطلين شرع ربنا يا عم انت انت مشددها كده ليه لا لا احنا مش معطلين الشريعه ولا حاجه ده احنا شويه معاصي كده وخلاص طب عدوا معايا يا جماعه يا امه محمد عد معايا انا عايزك تعد معايا الوقت وتعد معايا بس ما حدش يزعل قوي من العده اللي هنعدها الوقت انا عايزك تعد معايا كام شارع في منكرات كام شارع ده الشوارع كلها بالذات الشوارع الرئيسيه والاسواق والشوارع اللي جنب الجامعات الاف المعاصي ومئات الالاف المعاصي يوميا كام سينما كم بنك بيتعامل بالربا في بلدنا ده بس كم سلفة بالربا يوميا بتتسلف كم صاحب تاكسي او عربية في الشارع واخدها بربا من البنوك كم واحد جهز عيادته او شقته بربا البنوك كم يا اخوانا كم مدرسة مختلطة في اعدادي وثانوي وده حرام وجامعة مختلطة وده حرام نحط البنزين جنب النار حرام كم درس خصوصي في اعدادي وثانوي وجامعة مختلط حرام كل ديت منكرات كم سينما كم كوافير حريمي يا ده دي مصيبه الوحيده كم محل سواريه فساتين عاريه كم كم محل كم محل سواريه كم محل هدوم ازياء عاريه وضيقه للنساء كم متبرجه كم خدن يعني ايه كم خدن يعني الاخدان اللي هو واحد واحده اللي احنا بنسميهم دلوقتي الحبيبه في الجامعه وعلى الكورنيشات ده كل واحده منهم بح- بحرام كم صوره حرام ل- لواحده في فتنه وفي زينه في جرايد وف- وعلى الطريق الدائري وفي كل مكان في مصر كام صوره حرام كام قناه فضائيه حرام كام موقع نت قذر وسيء كام اغنيه سنويا في البلد دي بتنتج كام كليب بيتعمل كام محل اغاني وشرايط اغاني كام البوم بينزل كام موبايل عليه رنات حرام كام موبايل عليه افلام حرام وصور حرام وحاجات حرام كم حفلة بتتعمل في البلد لمغنيين والشباب بيضيعوا فيها كم فرح غير اسلامي بيفضل يعصى الله فيه من العشاء لحد الفجر كم شاطئ من الشواطئ بيعصى الله عليها من غير ضوابط شرعية كم محل بيبيع سجاير والسجاير حرام كام سيجارة بتتشرب في البلد ده في اليوم كام كام ايه ده احنا لو قعدنا نعد كام ملهى ليلي مرخص كام محل قمار مرخص كام مصنع خمور مرخص كام محل خمور ديليفري ومرخص كام راقصة كام كام ده احنا لو عدينا كام فيلم كام تمثيلية في البلد ده بتنتج سنويا وكلها بلا اي ضوابط شرعية ده احنا مكسرين شرع ربنا تكسير ده لولا لطف ربنا والله العظيم يا اخوانا ما نعرفش ان احنا قاعدين لحد دلوقتي ازاي لولا لطف ربنا كام ده انا لسه مخ... كام سينما كم كم محل دي جي كم شاب لما بيلاقي ملوش وظيفه بيروح يشتغل ايوه كم كافيه كم كافيه حرام بيقدم شيشه وبيقدم حاجات حرام كم كل ده لو قعدنا نعد ده غير بقى معاصي الكبار كم رشوه في اليوم كم واحد واكل ورث قرايبه كم جرعه مخدرات بتتشرب يوميا في البلد كم حاله بلطجه كم حرامي كم حالة زنا كم شبكة زنا في البلد عندنا كم كل ده كم نصب كم حالة تزوير يوميا بتتزور في البلد ده ده كل ده ايه ده انا كل ده يا اخوانا لسه ب... يعني ده احنا لسه بس بندخل كده وبنبدا مع بعض لسه ما, ما دخلناش في حاجات كتير جدا جدا جدا كام كوافير حريمي كام كام كل ده قد ايه مكسرين شرع ربنا الدين الوقت يا اخوانا بقى دين استرتش يعني ايه دين استرتش يعني عفاف استرتش البنت حجابها في الجامعه غير نفس البنت حجابها في الفرح اللي رايحاه غير نفس البنت حجابها في المصيف عفاف استرتش بقى عندنا الوقت ذمه استرتش الموظف اللي ما بيعديش اي حد الا برشوه هو نفسه اللي بيطلع يحج كل سنه ذمه استرتش الدين بقى استرتش عندنا يا جماعه تقوى استرتش الناس اللي بتيجي تقول لك الله يكرمك تعالى بس احضر الفرح معانا في الجامع وشر لنا العقد واحنا نفسنا انك انت تيجي هم اللي بعد ساعتين بيطلعوا على نادي من النوادي يرتكبوا آلام الاف المعاصي يجاهروا ربنا بيها في الفرح في الفندق اللي بيعملوه ازاي يا اخوانا شرع ربنا متكسر قد ايه في البلد دي شرع ربنا متكسر قد ايه بسببنا وما عطلوا كتاب الله وسنه رسول الله الا جعل الله بأسهم بينهم ما نزعلش بقى اما الناس تبقى وحوش بالمنظر اللي احنا شايفينه يعني كل جزئية من جزئيات شرع ربنا بتغيب ما احناش عارفين هي بتعمل ايه جزئية واحدة بس ممنوعة اللي هي تشغيل الاموال ربنا احلها المضاربة حلال شرعا والسلام حرام حلال شرعا كل ده حاجات حلال في الشريعة ربنا احلها تشغيل الاموال ممنوع طب ممنوع دي اثرها ايه تعال شوف الفقر اللي المجتمع فيه بسبب جزئية واحدة من الشريعة ممنوع انها تتعمل انا معايا خمسين الف جنيه كام واحد في مصر معاه المبلغ ده والله في ناس معاهم خمس تلاف وعشر تلاف وخمسين الف ومئة الف كتير قوي الطبقة المتوسطة بيحوش شقة عمره او بياخد نهاية المدة او بيبقى معاه مبلغ مش عارف يعمل بيه ايه ومطلوب منه مصاريف الوفات ده احنا في بلد زي ما انتم شايفين الاسعار والمسؤوليات هيعمل بيهم ايه هينزل يتاجر التجاره دي زي الطب هينزل يتاجر هيخسر ليه التجاره زي الطب هو في حاجه اسمها انا نفسي ابقى دكتور اما اروح افتح عياده دخلت كليه طب يا ابني حضرت يا ابني قعدت في المستشفى يا ابني لا يبقى ما ينفعش يا حبيبي لان التجاره دي زي الطب عايزه واحد عاش حياته من وهو صغير يتاجر يجي يتاجر يتسرق يجي يتاجر يخسر فلوسه راحت طيب واحد شافه معاه ال ألف جنيه مرعوب هو كمان طب اعمل ايه اروح احطهم في بنك ما قداميش غيره هيدي ملاليم ما تكفوش قوته وقوت عياله فضلا عن حد عي ولا مصاريف مدارس الناس هتعمل ايه الناس يا اخوانا تايهه كان باب تشغيل الاموال ده باب رحمه رحمه قال لا ما هو سعد والريان مش سرقوا الناس طب اتنين في الجامع سرقوا اتنين في الجامع طلعوا حراميه اقفل الجوامع اهد المآذن اللي يدخل الجامعه اديله اعدام ازاي يا اخوانا انا مش بتهم حد ده الكلام ده طبعا ما فيش حاجه الا بدليل ومحدش قال اي دليل انما انا انا بقول ده انا بجاري مثلا انما ان شاء الله باذن الله ظننا باخواننا ظن خير كبير جدا انما انا عايز اقول لك ان باب واحد لما اتقفل من الشريعه الناس عايشه مطحونه بدل ما حد جهه رسميه تحت رقابه الدوله في تشغيل وتوظيف المضاربه ديت والاموال ديت ويلاقي دخل كويس يعيش منه مفيش ليه لان شرع ربنا ممنوع يا اخوانا منع شرع ربنا او عدم تحكيم شرع ربنا خطورته رهيبه في الدنيا وفي الاخره شوف اللي مرضوش يحكموا الشريعه شوف ربنا في سوره الانبياء بيقول لك ايه قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن يكلاكم يعني يحرسكم ويحميكم مين اللي يحميكم مني لو بعدتوا عن شريعتي لو ما رضيتش ما رضيتوش تطبقوا شريعتي قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن انتم مهددين الشعب اللي مش راضي يطبق الشريعه ده مهدد بغاره من السماء في اي وقت تخيلوا لو مهددين بغاره من امريكا مرعوبين طول الليل وطول النهار ربنا بيقول انتوا طول الليل والنهار امنين ازاي من تنزل العقوبه بسبب انكم انتوا بعاد عن شرع ربنا قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون مش راضيين مش عايزين الشريعه مش عايزين الدين مش عايزين الالتزام قل انما انذركم بالوحي انا مش بقول لك كلامي ده كلام ربنا انتوا فكركم ان التهديدات دي تهديداتي ده تهديدات ربنا النبي بيقول لهم كده زي واحد واقف على شريط قطر والقطر جاي وهو اصم ما هو سامع فقعد يصرخ فيه يقول له خد بالك وهو ما هو سامع هيروح في داهيه ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون انتوا انتوا بتعملوا ايه ده اللي بيهددكم ربنا وانتوا واقفين ازاي وبعاد عن الشرع ازاي ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك مستهم مس بس ونفحة واحدة مش اكتر والنفحاية دي اللي هي اقل حاجة من العذاب نفحاية تمسهم لا يقولون يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تفكركم ان تطبيق الشريعة لما لما يروح هتروح كده نضع الموازين لما داود في الاثر سأل الله ان يريه الميزان فلما رآه لقاه يسع السماوات فغر خر مخشيا عليه فلما افاق قال يا رب من يبلأ هذا قال يا داود اني ان رضيت على عبدي ملأته ولو بتمرة يا ربي يعني يا اخوانا نضع الموازين تخيلوا الموازين ديت القسط بمثقال الذرة ليوم القيامة طول خمسين ألف سنة وزنه هي لعبة هو يوم القيامة ده أربعين ألف سنة قاعدين كده وعشرة آلاف سنة حساب خمسين ألف سنة حساب ليوم القيامة طول الخمسين ألف سنة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل لو النقطة اللي اتكسرت في شرع ربنا مثقال حبة من خردل لو النقطة اللي اتثبت في شرع ربنا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يا جماعة عجبت من أشد العجب في الفقه في أبواب الفقه الإسلامي إن في سؤال سأله الفقهاء من زمان ده من 1400 سنة قالوا إيه قالوا هل الكفار يعني زي أمريكا وأوروبا كده هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية يعني ايه يعني بيقول لك دلوقتي بنود الشريعة الإسلامية ديت الكفار يوم القيامة هيتحاسبوا انت كنت مؤمن ولا كافر بس ولا هيتسأل عن الشريعة الإسلامية كمان انت طبقتها ولا لا قول جمهور العلماء ومالك والشافعي واحمد قول جمهور العلماء ان الكفار سيسالون عن فروع الشريعه يوم القيامه مش على بس كان مسلم ولا كافر يعني ايه يعني اذا كان الكافر هيتسال عن الشريعه الاسلاميه يوم القيامه انتوا واحنا مش هنتسال عن الشريعه الاسلاميه يوم القيامه يا جماعه في قول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا من اعجب الحاجات المفسرين وقفوا عند الايه ديت الايه دي في مين البلطجيه مثلا نوع من الانواع اللي بيقتلوا وبيسرقوا المفسرين قالوا الله هم دول ما حاربوش ربنا هو ربنا قال يحاربون الله ليه دول ما حاربوش ربنا دول مش ابو جهل وابو لهب جايين في بدر يحاربوا الاسلام دول ما حاربوش ربنا قالوا لا اللي يحارب حدود الله بيحارب الله اللي يحارب جزئيه اللي يجترئ على شرع الله بالمنظر ده بيحارب الله يبقى احنا كده ايه قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل يعني ناخد الكلمة دي بقى ونقول يا أهل مصر لستم على شيء حتى تقيموا القرآن يا أهل الخليج يا أهل تونس يا أهل ليبيا يا أهل المغرب والجزائر لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا القرآن كتاب الشريعة بتاعنا هتبقى حاجة عجيبة قوي يعني وانا بقول لاخواني واحنا جايين في الطريق بقول لهم يا جماعة انتوا عارفين ان في سورة اسمها سورة الشريعة ايه يا عم انت بقى هتالف لنا السوره ال 115 ولا ايه ماما 114 سوره والله يا اخوانا ده دي اسماء يا اسماء السور ديت مش بمزاجنا كده ولا ال... ولا تسميات ده ديت اسماء اسماء قران اسماء سور قران بعض العلماء يقول لك ده اسماء توقيفيه يعني الموضوع ايه الموضوع جاي من فوق سوره اسمها سوره الشريعه سوره ايه دي سوره الجاثيه الجاثية اسمها الشريعة اه لان ربنا قال فيها ثم جعلناك على شريعة من الامر ايه صورة الشريعة دي يبقى اللي مش هيفهم خطورة الشريعة من صورة الشريعة مش هيفهمها شوف ربنا بيقول ايه ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب التوراة والحكم السيادة والنبوة انبياء كتير ورزقناهم من الطيبات بدم طبقوا وفضلناهم على العالمين لانهم بقوا دنيا ودين واتيناهم بينات من الامر امور مبهرات جزاء تطبيق الشريعه يا رب طب واحنا يا رب كل ده يا رب اديته لهم شوف ربنا بيقول ايه بقى ثم جعلناك على شريعه من الامر العلماء هنا قالوا ثم ديت للتر... للانتقال الرتبي يعني ايه يعني انت بتقول ان هم خدوا كتير ده اللي انت خدته اعظم مليون مره ده شريعه الاسلام اعظم من اي شرع اخر حتى من الشرائع السماويه اللي نزلت قبل كده ثم جعلناك على شريعه لما انا اقول لك انا جعلتك على الباب تحميه ما حدش يدخل هو بالظبط كده جعلناك على شريعه انتوا حراس حدود انتوا حراس الشريعه دي انتوا مكلفين انكم تحافظوا عليها ثم جعلناك على شريعه نكره للتعظيم شريعه من الامر من امور الله العظيمه البينات الرهيبه ثم جعلناك على علم العلو والارتفاع الشريعه دي بترفع الامه قد ايه زي ما رفعتها زمان وبتنخفض قد ايه لما تسيبها ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها امال شرع ربنا نزل عشان نركنه على الرف ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يعني هي يا شرع يا أهواء ليبرالية يسارية ديمقراطية بتاع مش ع... هم غلابة عاملين زي الطفل اللي اتولد لقى نفسه مرمي قدام باب جامع ما هوش لاقي حاجة ما هوش ع... مضطر انه يألف شريعة انما احنا عندنا شريعتنا اتبعها ولا تتبع اهواء ربنا سماها اهواء كل دي اهواء الذين لا يعلمون جهله ما هماش عارفين حاجه ربنا بيقول لك انا العليم انا الخبير انا الحكيم انا ارحم الراحمين ولا تتبع اهواء اهواء جمع هنا ليه لان كل واحد له هوى ده هيقول لك ليبراليه وده هيقول لك ديمقراطيه وده هيقول لك كيساريه وده هيقول لك اشتراكيه ال- هنتقطع والامه هتخرب والبل والله يا اخوانا انتم مفتونين بالغرب الواحد بيبص للمجالس بتاعت الغرب مجالس التشريعيه ويضحك وهم قاعدين يقطعوا في بعض وده ب... ايه يا اخوانا معطلين كلكعه الناس دي بالعقول ديت لو طبقت شرع ربنا هتطلع مش القمر هتطلع المجرات التانية ولكن سبحان الله العظيم فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون دول جهله انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا محدش هيحميك لو عقوبه عدم تطبيق الشرع نزلت شوف بقى في اخر سوره الشريعه ربنا بيقول ايه ويوم تقوم الساعه يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل البشريه كل امم العالم والتاريخ جاثيه على الركب الموضوع ده هيحصل امتى يا رب الموقف الرهيب اللي اتسمى باسمه الصوره ده هيحصل امتى يا رب كل أمة تدعى إلى ركزوا معايا كتابها كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون متراقبين صوت وصورة العلماء قالوا كتابها وكتابنا ايه الفرق تدعى الى كتابها وهذا كتابنا ايه الفرق بين ده وده قال لك تدعى الى كتابها ده كتاب الشريعه اللي ربنا نزلها لكل امه هذا كتابنا ده كتاب الصحيفه بتاعه اعمال كل امه امال ايه الموقف ده يعني يوم القيامه كل امه هيتصحح كتاب الصحيفه على كتاب الشريعه تخيلوا لو اتصححت صحائفنا بكل المنكرات اللي في المجتمع ده على كتاب الشريعه هنعمل ايه دي اللحظه اللي كل الامم بتنزل تكسو فيها دي اللحظه اللي كله بينهار فيها دي اللحظه اللي كله بيتوسل الى الله فيها ليه ما هو الناس معطله شرع ربنا سبحانه وتعالى ترى كل امه جاثيه عشان كده اسم سوره الجاثيه ده اللي هي سوره الشريعه اسم مرعب ليه لان المنظر ده بيفكرك كأن ربنا اختار لها اسم يفكرك بمنظر الأمة اللي مش هتطبق الشريعة في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة جاثية وهي بتتذلل تتذلل إيه ما أنت عطلت شرعي أمال في الدنيا برضه الأمة جاثية مش أمة محمد دلوقتي جاثية مش بنتذلل للشرق والغرب مش بنتذلل لكل الدنيا جثو في الدنيا وجثو في الآخرة وآخر آية في السورة وله الكبرياء انتوا كنتوا بتعصوا شريعه من له الكبرياء انتوا النهارده جاثيين وهو له الكبرياء سبحانه وتعالى سوره الشريعه نطبق شرع ربنا يا امه محمد شرع ربنا فرط من قسوره ياه شرع ربنا قسوره دين ربنا يا شباب قسوره دين ربنا يا بنات قسوره يا أمة محمد الشريعة جاية تقصر وتقهر يا جماعة طب نرجع للآيتين اللي قبل فرط من قسورة عشان نشوف الناس دي كان تصورها غلط عن الدين قد إيه المشهد اللي قبلها ربنا جايب مشهد عجيب جدا في سورة المدثر قبل فرط من قسورة مشهد أهل الجنة والصورة بتتفتح عليهم وهم قاعدين مستغربين ده يقول للتاني إزاي مش عارف والتاني يقول له إزاي مش عارف في جنات بس بيتساءلون يتساءلون في جنات يتس- التساؤل ده انا بسالك وانت بتسالني مش عارفين ايه ده مش فاهمين ايه اللي بيحصل ألا هو اهل الجنه مستغربين من ايه في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر انت عملتها ازاي انتوا عارفين لما مثلا واحد سقط تقول له طب سقطت ازاي ده ادونا سؤالين وهم اللي جم واللي كتب كلمه خد في المارك وانتوا 40% رأفة عملتها ازاي ده انت لو عايز تسقط مش كنتش هتعرف تسقط اهو بالظبط كده عن المجرمين ما سلككم في سقر ازاي ده الجنة لما دخلوا الجنة لقوا قاتل المئة في الجنة ولقوا اللي كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان في الجنة ولقوا اللي كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان في الجنة ولقوا اللي كان له 99 صحيفة مد البصر سيئات في الجنة قال لها هو رحمة ربنا العظيمة دي دول خرجوا منها عرفوا ازاي يخرجوا منها ما سلككم في سجر يعني ربنا بيقول لك شوفوا ديني رحمة رحمة قد ايه شوفوا اوامري رحمة قد ايه شوفوا رحمتي عظيمة قد ايه وبعدها على طول فرط من قسورة فاكرين بيهربوا من النبي وبيهربوا من الدعاء وبيهربوا من الدين كأن الدين ده أسد جاي يفترسهم والعياذ بالله دين ربنا أجمل دين ده من أول سورة في القرآن صراط الذين أنعمت عليهم من أول سورة ربنا بيقول لك طريق الدين ده طريق النعيم والنعمة والسعادة والبهجة الدين الوحيد اللي اعتبر التنمية عبادة في سورة الكهف اللي بتتقرا كل يوم جمعة لما الراجل صاحب الجنتين جعلنا ربنا سبحانه وتعالى جعل له أعناب ونخيل وزرع أعناب ونخيل وزرع قال لك ايه ده ده ثلاث انواع زراعات في ارض واحده يعني الارض انواع اشجار الاعناب المختلفه والنخل بيحفها والارضيه كمان بقى مستغله في انواع تانية من الزروع ده ايه ده دين بيحثك على التنميه عارفين يعني ايه الشريعه يا جماعه الشريعه ديت معناها عارفين النيل النيل هو اسمه الشريعه الفرات اسمه الشريعه اي نهر كبير متدفق بيروي دول وامم اسمه الشريعه يعني مصر من غير نيل هي مصر من غير شريعه ده ده المعنى اللغوي مش معنى من عندنا ده المعنى اللغوي اللي في كتب التفسير وفي كتب اللغه يعني الشريعه دي هي السر مصر هبه النيل والام هبه الشريعه احنا بنقول ان الشريعه جميله بس خدوا بالكم دي قضيه انت عبد ولا مش عبد قضيه لا اله الا الله قضيه تطبيق الشريعه دي قضيه عقيده مش لا اختيار مسلم يعني قابل لشرع ربنا اللي مش قابل لشرع ربنا ده في خطر رهيب في عقيدته احنا بنتكلم ان ده عبوديه لله انت عبد ولا مش عبد الشريعه ديت معجزات عظيمه لله سبحانه وتعالى عايزين نقول احذر يا مصر اوعى تحطي قال الله جنب قال مونتسكيو اوعى تحطي قال الله جنب قال الديمقراطيين اوعى تحطي قال الله جنب قال رموز الليبراليه اوعى تحطي قال الله الشعب اللي هيحط قال الله جنب قال المخلوق شعب ربنا مش هينصره وربنا مش هيرفعه وربنا مش هيحفظه انا في النهايه الرساله اللي بوجهها ايه لان يعني الوقت قرب مننا شويه الرساله اللي بوجهها نحري دون نحرك يا شرع الله الرساله اللي بوجهها والنبي عليه الصلاه والسلام راجع يا امه محمد من ذات الرقاع وبيقول من يحرسنا الليله عبد بن بشر قال انا ام يحرس الجيش اتضرب بسهم استحمل الضرب الثاني استحمل الثالث راح يزحف يصحي حد من يحرسنا الليلة يا اخوانا الشريعة في خطر شرع الله في خطر يا أمة محمد لما كعب بن مالك تخلف عن تبوك دخل على النبي بعدها النبي بيقول له يا كعب ما خلفك يا كعب ما خلفك شرع ربنا في خطر والدين متحارب ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون مش سامعين اللي بيقول ربنا ماله ومال السياسة مش سامعينهم وما بيجترئوا على حرمات الله مش سامعينهم وما بيتريقوا على حدود الله مش سامعينهم وهم بيعطلوا بشرع الله يا كعب ما خلفك ايه اللي خلفكم عن نصرة الشريعة يا أمة محمد ايه اللي خلفكم النبي في أحد لما تعرض للخطر الصحابة ضحوا بأرواحهم النهاردة الشريعة اللي بتتعرض لخطر لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى شرع الله وفيكم عين تطرف ربنا لما الصحابه سابوا النبي في احد قال لهم فاثابكم غما بغم يعني انتوا غمتوا النبي بتوليكم ربنا نزل عليكم الغم والعياذ بالله والهزيمه احنا دلوقتي لو غمينا دين ربنا سبحانه وتعالى بعدم نصرته ربنا ينزل على الشعب كله الغم عقوبه يا جماعه ده النبي لما تكلم عن من خذل فيما روى عنه من خذل مسلما ربنا بيخذله قد ايه امال اللي خذل الاسلام عبد المطلب للبيت رب يحميه للشرع رب يحميه يا اخوانا ده شرع ربنا ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي اتحارب الشريعه ونحن احياء اتحارب الشريعه ونحن احياء على وجه الارض امال قيمه حياتنا ايه ثمامه بن أثال اللي منع القمح عن مكه خد موقف مين فينا خد موقف الدرس ده رساله لينا جميعا كله لازم ياخد موقف قدامنا نوعين من الجهاد الجهاد الدعوي والجهاد السياسي الجهاد الدعوي ان احنا نتكلم في كل مكان وندعو الى الله وندعو الشباب والكبار والصغار والاطفال وكله والجهاد السياسي اللي هو جهاد الفتره الجايه ديت والجهاد الدعوي طبعا معاه جهاد ان شريعه ربنا تسود ان مجلس الشعب يبقى مجلس اسلامي ان حاكميه لله تقدم على كل شيء في هذه البلد لازم تشوف لك ثغر من الثغور يا أمة محمد يا شعب مصر الإسلام موجودين السلفيين والإخوان أنت لو ماشي لقيت واحد بيدوس على مصحف برجليه ضروري لنا واحد سلفي ولا واحد إخوان يلحقه يا جماعة ما ينفعش لازم أنت تتدخل الوقت الشريعة بيداس عليها الشريعة بيتحرش بيها والعياذ بالله أبو بكر في الهجرة شغل نفسه وبنته ومولاه عامر وغنمه في الانتخابات الجاية كله لازم يشتغل قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون انت شهادت لمين اخترت مين في انتخابات مجلس شعب في انتخابات مجلس شورى في انتخابات عمداء كليات من اساتذه الجامعه في انتخابات رئاسه جمهوريه في انتخابات مجالس محليه من اللي بينتخبوها كلها ستكتب شهادتهم ويسألون العلمانيين بيقول لك الانتخابات ما تدخلوهاش في الدين الانتخابات من الدين الإسلام دين ما فيش حاجة ما بيدخلش فيها ما فيش حاجة مالوش حكم فيها لازم هتتسأل قدام ربنا على اللي انت رشحته ده يرضي ربنا ولا لا ده كان لله ولا لا رسالة الوجهاء الملتزمين رسالة لأصحاب الأموال الملتزمين رسالة لأصحاب المراكز الملتزمين أيام اللي فاتت إخواني تعبوني رشح نفسك لمجلس الشعب الشيخ فلان عايزين يرشح نفسه لمجلس الشعب الداعية الفلاني يرشح نفسه لمجلس الشعب يا جماعة يا إخواننا أمال ال... أمال التجار الأغنياء وال... والعلماء الأغنياء ما بيرشحوش نفسهم ليه ده رومات أحد لما سابوا صهرهم الجيش كله اتهزم انتوا بتسيبوا صهركم ليه ليه ورع ورع سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض انت اورع من يوسف الصديق عليه الصلاه والسلام يا جماعه يا اخوانا النبي روي عنه انه قال للصحابي خذل عنا ما استطعت يا اخوانا خذلوا عنا ما استطعتم يا تجار الملتزمين ان تنصروا الله ينصركم يا وجهاء الملتزمين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار لما الغرب يشوف الشريعه الاسلاميه بتطبق يتغاظ ولا لا انتوا بتتولوا ليه بتتولوا ليه بتتنقصوا ليه امال مين اللي يتقدم احجهم وروح القدس يؤيدك قوموا وحاربوا عن دين ربنا وربنا هيأيدكم وهينصركم يا جماعة يعني دي رسائل خطيرة وعميقة شريعة ربنا ما فيش حاجة اسمها اقنعني ان يقولوا سمعنا واطعنا ما فيش حاجة اسمها ان اه والله ده ده المجلس ده كويس والرئيس الوزراء كويس ليه اصل عمل مجمع مجمع استهلاكي يا اخوانا يا اخوانا شرع ربنا هو اول نقطة تقييم هنختار بناء عليه في الانتخابات كلها شرع ربنا شرع الله سبحانه وتعالى مفيش انتخابات الملتزمين مش هيدخلوها ليه عشان يدخلوا شرع ربنا في كل حاجة انا عايز اقول لكم الدعوه الى الله يا اخوانا كل واحد فينا يتكلم في الدين ويتكلم عن الشريعه في المدرسه في الكليه في الدراسه في الدروس في ال في ال في الشغل في البيوت نتكلم عن شريعه ربنا واوعى تدعو لشريعه ربنا وانت مش مطبقها روح شيل فلوس الربا من البنوك الربويه يا اخي حرام اللي فيه مشكله ورث بينه وبين حد يحكم عالم من العلماء حرام حرام يا اخوانا اللي بياكل من مال حرام حرام يا اخوانا يا اخوانا انت اللي عنده قنوات فاسده في البيت حرام يا اخوانا اللي عنده مواد سيئه على موبايله ولا كمبيوتره حرام يا اخوانا يا اخوانا احنا نلتزم بشريعه ربنا الاول احنا نؤمن انها شريعه ارحم الراحمين مش شريعه قصوره الاول وساعتها ان شاء الله الشريعه تقوم انا عايز اذكركم بالنهايه بان ان شاء الله باذن الله ودي معلومه خطيره جدا جدا جدا جدا وبيان عاجل جدا ان 13 و14 و15 يوم الثلاث 13 موسيقى اهي ويوم الاربع 14 ويوم الخميس 15 ندعو كل الناس ونعرف كل الناس ونصومهم باذن الله 13 و14 و15 3 4 خميس باذن الله انا عايزك دلوقتي تقوم تصلي ركعتين وانت ساجد كده بتقول سبحان ربي الاعلى ربي سيدي وحاكمي الاعلى لما انت اسلام قلبك بقى لشريعه ربنا دوق بقى طعم السجده دوق بقى طعم سبحان سيدي وحاكمي الاعلى سبحانه وتعالى رسالة للسلفيين والإخوان والجهات العاملة لدين الله التسامح يا إخوانا التسامح يا إخوانا التسامح يا إخوانا حرام نظام القايمة بفضل الله دي رحمة من ربنا ليه لان كله كسبان ان شاء الله اللي هيدي صوته للسلفيين ده اللي هيدي صوته للاخوان ده اللي هيدي صوته لاي اتجاه ديني مؤمن بالله برضه عايز يصلح بالشريعه كله كسبان في بيتها كلها من اولها لاخرها بفضل الله يا اخوانا كلنا محتاجين بعض يا اخوانا كلنا حاجه واحده يا اخوانا كلنا ايد واحده يا جماعه حرام احنا كده بنحطم في الدين مش بنحطم في بعضنا لما ما بنتعاونش مع بعض وما بنتالفش مع بعض الحاجه اللي هتحرق قلب الدنيا كلها كلها ان الطيارين دول يحطوا ايدهم في ايد بعض ويحبوا بعض مش شرط يتعاونوا يا عم بس يؤمنوا ببعض بس يفرحوا ببعض بس يتمنوا الخير لبعض بس يعينوا انا والله العظيم لو معايا مليار جنيه هدي ربع مليار للسلفيين وربع مليار للاخوان وربع مليار للتبليغ وربع مليار اخدهم لنفسي بقى يعني اعمل ايه يعني الواحد يفتكر نفسه شويه برضه الواحد يطلعهم صدقات لله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يا اخوانا التسامح لوجه الله التسامح التسامح لان التعصب هيضيعنا وهيخلي في بعض الجامعات العمداء الفاسدين القدامى هم اللي مسكوا ليه لان حصل شكل ما بين التيارات الدينيه اتقسمت اصواتهم الفاسدين عرفوا يعملوا تكتل وعرفوا يكسبوا يا جماعه حرام علينا ديننا لازم نؤمن ببعض يعني ال الموضوع كبير والموضوع طويل وكان نفسي بصراحة يعني اقول حاجات تانية كتير ولكن يعني سبحان الله العظيم يكفي ان احنا نختم على قول الله ستكتب شهادتهم ويسألون شهادتك في الانتخابات هتتكتب وهتتسأل عليها قدام ربنا يزعل العلمانيين يشربوا من البحر يعملوا اللي هم عايزينه ده دين ربنا ودي كلمة الحق وكلمة الحق زي عصا موسى تشق بحار وتهد جبال وتفجر عيون وتبتلع ملايين التعابين بتاعت الصحراء كلمة الحق هنعيش عليها ان شاء الله يا رب وهنموت عليها ان شاء الله يا رب حتى لو نشرنا بالمنشار لاجلها زي زكريا حتى لو ذبحنا من اجلها زي يحيى عليهم الصلاة والسلام اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض اللهم حكم فينا شرعك اللهم اعزنا وارفعنا بشرعك اللهم انصرنا يا رب على القوم المفسدين اللهم طهر مصر من الموبقات والمنكرات اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض اللهم استعملنا لنصرة شرعك في الارض انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير
أنسي في خ